القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلبك مع الله اخوتي يمر بالإنسان في هذه الحياة أقدار وهذه الأقدار يتفاوت رد فعل القلب معها من شخص لآخر والله جل جلاله يريد منك قلبك اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب يأتي القدر والقضاء الإلهي بظرف بظرف حياتي يمر بمسلم فإذا بهذا المسلم يتلقى القدر بفهم عن الله فيسجد القلب ويزيده إيمانا قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين الرجال اللهم اجعلنا من رجال المؤمنين وقد يأتي القدر فينكر القلب فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ينكر القلب قد يظهر الإنسان الاستسلام ويظهر الرضا وكل هذا قد يخيل علينا لكن الله الذي يرى السر وأخفى يعلم ما تخفي الصدور يعلم تقلب القلوب سبحانه هو يعلم حقيقتك مهما أظهرت خلاف ما في قلبك فالله يعلم حقيقتك وهو لا يعاملك جل جلاله بكذبك وإنما يعاملك على أصل حقيقتك اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم استرنا على ما تحب فكن فإنك قد تستر على ما تكره الله حيي ستير يحب الستر ولا يزال بعض العباد مستورين اللهم اجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة ولكن ماذا تحت الستر ماذا بداخلك ماذا يرى الله منك هذه إخوتي قصة القلوب اللهم أصلح قلوبنا طهر قلوبنا اللهم نق قلوبنا سرنا في هذه الرحلة أحد عشرة مرحلة في المرحلة الحادية عشرة من رحلتنا مع قصة القلوب نتكلم عن قسوة القلب اللهم رطب قلوبنا بذكرك وتدبرنا الآية الأولى في هذه المسألة وهي قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اللهم أحيي قلوبنا تدبرنا هذه الآية واستخرجنا منها خمس فوائد الأولى أن القلوب تخشع بالذكر والقرآن وذكرنا في درس الأربعاء أمس الثابت أننا في مقتبل رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا في مرحلة الاستعداد لرمضان الآن بعد أن انتصف رجب نحتاج إلى عمل على القلوب وأول هذا العمل إذابة القلب بالذكر أن يذوب قلبك يبقى أنت صاحب قلب دايب يذوب القلب بالذكر قال أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك وقلنا أن إذابة القلب بالذكر أن ينزل الذكر على قلبك مباشرة للأسف الشديد أن بعض الإخوة اعتاد أن يذكر الله على الغفلة يعني أنا حين نظرت إلى الوجوه أثناء أذكار الصلاة شفتك إيه شفتك سرحان وانت عمال تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحتاج أن تحضر قلبك في الذكر إزاي؟ ببساطة بالمجاهدة أنت ما تقول سبحان الله حضر قلبك ولا ما حضرش؟ لا ما حضرش طب قول الثانية سبحان الله استحضر قلبك برضه ما حضرش الثالثة الثلاثة وثلاثين وما حضرش قلبك يبقى أنت ما جاهدتش في حضوره بعد ثلاثة بعد خمسة بعد عشرة لازم يحضر القلب توقف لذكر الله وما نزل من الحق القرآن ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل إذا أردت ألا يقسو قلبك فيجب ألا يكون فيك شيء من التشبه بالكفار شيء من أخلاق الكفار ولا شيء من طباع الكفار ولا شيء من ملابس الكفار ولا شيء من عادات الكفار ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد لا تستطل الطريق الطريق إلى الله طويلة ومن استطال الطريق ضعف مشيه بعض الناس بيستطيل الطريق بتلاقيه بعد فترة كده كثير من الشباب يقول فين أيام البدايات بداية الالتزام لما كنت طاير طير كنت حاسس بقلبي بيرفرف فين دي استطال الطريق ومن استطال الطريق ضعف مشيه ارجع تاني لبدايتك اوعى تفكر وهذه هي المصيبة الكبرى اوعى تفكر ان انت بقالك مدة ماشي الى الله ده انت بقالك مدة بتمشي وترجع وبتقوم وتقع وتمشي خطوة وترجع عشرة وبتستجد عليك معاصي ما كنتش بتعملها أيام الفسوق والفجور قبل ما تتوب ما تقولش أنا ماشي هذا الغرور الذي أصابك انك انت بتطلب العلم انك حفظت القرآن انك ملتحي انك صاحب لحية انك انت بتذكر انك انت بتتلب تحضر كل هذا هذه الأعمال التي تغرك ماذا قبل الله منها اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قلنا التوبة من فسق القلب فسق القلب أنه في بعض الأحيان تجد الإنسان يحترز من الذنوب والمعاصي الظاهرة أمام الناس ولكن في القلب آفة اللهم طهر قلوبنا في القلب آفة وقلنا أن يا عم الحاج جمال أن من أخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك ان جوه قلبك في حته مش نظيفه الحته دي انت عارفها كويس جدا وانت تؤمن ان ربنا شايفها وانت ساكت مش عايز تنظف دي من اكبر معاصي القلوب اللهم اهد قلوبنا علمك بخبث قلبك في جوه قلبك حته فسق بتبص على النسوان جواك موجوده حتة فسق في شهوة كبر حتة فسق فيك حتة عجب وغرور واعتداد بالنفس فيك حتة فسق حقد ضغينة فيك حتة فسق حسد لأهل النعم موجودة وانت عارفها كويس جدا فيك حتة فسق حب الراحة على حساب العبادة يأذن المؤذن وانت رائد نايم ما بتقاومش وتقوم فيك حتة فسق موجودة في قلبك وأنت تعلمها والله يراها وانت ساكت ما بتقاومهاش وهذا من أخطر معاصي القلوب من أخطرها على الإطلاق لأنها إذا وجد هذا الفسق في القلب وأنت تعلمه وصبرت عليه يسبب قسوة القلب احنا قلنا قسوة القلب دي نمرة 11 12 غلف القلوب هيبدأ القلب بقى مش القسوة يبدأ القلب يدخل عليه الران وبعد الران غلف وبعد الغلف أكنة يبقى قلبك راح انتهينا ما تحاولش تاني فيه اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الآية التي نريد أن نتأملها الليلة نتدبرها بعد هذه الآية هي قول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه اثنين ونسوا حظا مما ذكروا به ثلاثة ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم هذه ثلاثة مصائب تصيب صاحب القلب القاسي فبما نقضهم ميثاقهم الله جل جلاله أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا انت شهدت من زمان يا شيخ محمد اهو كده شهدت من زمان الشهادة دي مكتوبة عشان كده قلت لك في شريط الصلاة انت ما بتصليش ليه فاكرين ان اللي يجي وقت صلاة الظهر ويقول انا مش فاضي اقول له انت غلطان ده ربنا واخد منك الميعاد ده قبل ان تخلق ربنا كاتب ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فربنا حجزك انت محجوز وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر محجوز من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين جرى القلم أنك مسلم كتب عليك ذلك انك انت وقت الصلاة ده بتاع ربنا لله وانت شهدت وقلت مستسلم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فالعهد والميثاق متخذك ثم جدد العهد جدد العهد لما تشهد أشهد أن لا إله قولوا لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مقتضاها أنك مستسلم ده عهد بينك وبين ربنا لما تقول لا إله لا معبود بحق إلا الله أثبتت الألوهية لله فأنت خاضع له توحيد الله في العبادة إذا كان الأمر كذلك ففي كل صلاة أنت بتعاهد ربنا حين تقول الله أكبر أنت بتقول الله أكبر أكبر من إيه هو ده الغلط بقى إن إحنا نقول أكبر من كل حاجة دي الأوانطة بتاع المصريين سيبك من كده احنا بنقول الله اكبر اكبر من ايه عايز عندك انت شخصيا ايه الكبير عندك امك اكبر من امي مراتك اكبر من مراتي شغلك اكبر من شغلي صحتك اكبر من صحتي لما تقول الله اكبر لازم يشهد ربك من قلبك ده حضور القلب بقى يشهد قلبك من ربك ان ربنا عندك اكبر من تحديدا تحديدا اكبر من التليفون اللي انت مشغله ومشغول عن ربنا وانت بين ايديه بمكالمه مين اللي بيرن عليك او ايه الرساله اللي جات لك الله اكبر يبقى نقض الميثاق ده شغال انت كل ساعه بتنقض ميثاقك مع الله مره كل شويه وانت ماشي في الشارع والكلام ده انا قلته برضه امس لا اول امس آه انك لما تنظر لامراه يكتب عليك زانيه قال رسول الله صلي عليه صلي يا محمد يا فؤاد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم انت لما تنظر الى امراه في الشارع كتبت عليك زانيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم والعين تزني وزناها النظر لكن أكبر من الزانية عدم حيائك من الله أن يرى الله من قلبك جرأة على النظر عدم حيائك من الله أكبر من النظرة دي من الزنا أكبر من الزنا لما تكون زي ما كده قاعد قدام تلفزيون بتتفرج انت راجل ملتزم و... واهل الدين وما عندكوش تلفزيون دخلت بآلة تشتري حاجة في تلفزيون شغال عينك وقعت على امرأة عارية ايه اللي حصل في قلبك ساعتها اذا انشرح صدرك لهذه المعصية ودي هتيجي معانا برضو في اشمئزاز القلوب اشمئزاز القلب إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الذين من دونه قاعد قدام ماتش الكورة ساعة ما جه الجون الله أكبر إيه ده, ده أنت صدرك استبشر بالجون أكثر من فتح بيت المقدس ده إيه ده؟ ده إيه اللي أنت فيه ده؟ استبشر إذا ذكر الذين من دونه قاعد يتكلم في السياسة بيطير ويخبط قاعد يتكلم في الفن قاعد يتكلم في الحب قاعد يتكلم في في أي حاجة غير ربنا ينشرح صدره لما شاف امرأة ابتسمت انشرح صدرك ينزل عليك المقت اصل واحد استبعد دلوقتي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ازاي اهي قال سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا أن ينشرح صدرك حين يعصى الله أن ينشرح صدرك حين يحارب دين الله هذه المصيبة الكبرى التي ينزل بسببها المقت على القلب واحد يحرفون الكلمة عن مواضعه يا إخوة هتلاقي الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي روح اسأل روح اقرأ دور هتلاقي مية رد على الكلام اللي أنا بقوله انت حول هتلاقي كتير جدا تقدر تحرف الكلام كده وتودي الكلام كده وتجيب الكلام كده وتأصل وتظبط انت حر ده موضوعك لكن آه، انا جاي لك عدل وانت ما بتحبش العدل فبما نقضهم ميثاقهم يحصل ايه يحرفون الكلمة عن مواضعه اثنين ونسوا حظا مما ذكروا به إن من شروط سلامة القلب اللهم ارزقنا قلوبا سليمة أن يؤخذ الدين جملة قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني الإسلام جميعا لما قالوا لرسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إنما نحوطك مما يلي مياه العرب فإن هذا الأمر مما تكرهه الملوك قال لن يأخذ هذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه يبقى لازم في الدين ما يكونش عندنا ولا قدامنا ولا بينا ده راجل طالب علم ملوش في العبادة ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نقول ده عابد ملوش في طلب العلم ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نقول ان ده مجاهد ملوش في طلب العلم ولا العباد ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نقول لا ده ادخلوا في السلم كافة لازم تاخد الدين كله نسوا حظا مما ذكروا به يحصل ايه الفتنة قال الله جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا ولهديناهم صراطا مستقيما يبقى الهداية والتثبيت شرطها أن تعمل بكل ما تعلم قلنا كتير قبل كده ان ابن القيم عليه رحمة الله قال ان الطريق الى الله عز وجل تحتاج الى قوتين قوة علمية وقوة عملية قوة علمية قال كمصباح كبير في يده يريه منارات الطريق وحسرات الطريق العلم يبقى القوة العلمية العلم العلم ده بيوريه منارات الطريق ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق الطريق إلى الله عز وجل الإسلام الطريق للوصول إلى الحق الطريق للوصول إلى رضا الله الطريق للوصول إلى الجنة في منارات في الطريق لو واحد آه، آه، مثلا آه، آه، جاي من القاهرة ورايح على الجيزة نقول له انت عديت على النيل يقول لا ما عدتش يبقى ما جيتش صح لو لو رايح من الجيزه للقاهره او من القاهره للجيزه لازم ايه قد- دي علامه دي اسمها مناره من منارات الطريق فكذلك اللي سائر في الطريق الى الله نقول له انت حسيت بالانس بالله يقول لا يبقى انت ما مشيتش قالوا ايه قوم ذهبوا ثم رجعوا قال لو وصلوا لما رجعوا هو ما راحش اصلا قول لي ايه ده هي دي مناره من مناطق طبعا دي مناره من مناطق الطريق لو ما عدتش عليها ابن الجوزي بيقول ايه عليه رحمه الله اذا رايت نفسك تانس بالخلق وتستوحش من الخلوة مع الله فاعلم أنك لا تصلح له أنت مش بتاع ربنا ما ينفعش إذا لقيت نفسك إن أنت تبقى مبسوط في وسط الهيصة عايز تقعد في وسط المولد وتتكلم مع ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده وتناقش مسألة مع ده وتسمع لده وف- وده يسمع لك وده يسألك إذا أنت حابب الهيصة دي لكن لما تبقى لوحدك في اوضتك مقفول عليك مفيش ذكر ولا تلاوي قرآن ولا دعاء ولا بكاء ولا خشية يبقى أنت بتاع الناس مش بتاع ربنا لذلك هذه الصور والمنارات على الطريق لتعرفها بالعلم عشان كده بنتعلم مش بتعلم عشان ابقى شيخ ولا عشان ابقى داعية ولا عشان اخطب الجمعة ولا عشان اقعد ادي درس ولا عشان اؤم الناس انا بتعلم ليرضى الله عني انا بتعلم لان الله امرني بذلك صحح نيتك لان الله امرني بذلك الزمني بذلك قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قوة علمية وقوة عملية القوة العملية اللي هي السير نفسه اللي بقى اتعلم لازم يمشي اتعلمت قطعت نص الطريق اللي هو العلم نص التاني انك ايه تعمل بقى بعلمك ابن القيم بيقول ايه فمن علم ولم يعمل فهو منافق ومن عمل بغير علم فهو مبتدع فلا بد ان تتوازن القوه العلميه مع القوه العمليه لازم الاثنين يبقوا متوازنين بتعلم واعمل بعلم ما بعملش بجهل اللي يعمل بجهل هيبتدع في الدين واللي يتعلم وما يعملش كنا لسه بنقول في منزلة الخشوع أن لكل مسألة من مسائل العلم داعيا يدعو إلى الإيمان فيها كل مسألة عشان كده قالت له يا بني إذا كتبت مسألة ولم تعمل بها فلا تعد أمه كانت بتوصي أيام ما كانت الأمهات بتوصي قالت له يا ابني كتبت مسألة والمسألة دي ما عملتش فيها ما, تعم... ما تاخدش حاجة تاني وده مذهب الصحابة كان أحدهم يتعلم الخمس آيات فلا يجاوزهن حتى يعمل بهن لذلك نقول ايه ونسوا حظا مما ذكروا به لما يبقى هو بقى كل اهتمامه عمال يجري هنا ورا الشيخ ده ورا الشيخ ده يتعلم وخلاص بينسى بينسى عشان كده قلت له ايه احنا بنتكلم دلوقتي في مسألة مسألة الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب لازم تتعلم ازاي الاخلاص كيف تخلص لازم تتعلمها صح ما تجاوزش المسألة دي لحد ما تتعلمها وتعمل بها وجربها مرة واثنين وثلاثة ولو انا ما علمتكش ما تقومش من قدام قول لي مش هقوم من هنا غير لما تقول لي اخلص ازاي وده حقك ونسوا حظا مما ذكروا به بتهرش ليه انت عارف الاخلاص من زمان صح لا مش عارف جزاك الله خير انا احبك في الله بطل تيجي الجامع بجلابيه النوم تزين لربنا سبحانه وتعالى جلابيه البيضه كده الجميله وقصر ثوبك و الاخلاص الراجل الطيب اخويا ده قال لي بصراحه لا ما اتعلمتش الاخلاص وده كلام جميل يا جماعه سيدنا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يقول انا منذ أربعين سنه وأنا أصحح إسلامي كل يوم وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم ده شيخ الإسلام تيمية بيقول الكلام ده ابن القيم بيقول إيه قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة يبقى مش عيب إن أنا أصحح إسلامي كل يوم إن أنا أصحح عقيدتي إن أنا أصحح توحيدي إن أنا أصحح إخلاصي إن أنا أصحح إخباتي وخشيتي إن أنا يعني مش عايز اقول بقى ان انا أحيا اليومين دول في خلال الاسبوع اللي فات ده ابتدات اكتشف في مسائل انا ما كنتش فاهمها وقعدت اقول لنفسي وانا بخبط دماغي في الارض ازاي يموت المسلمين وما سمعوش الكلام ده لان المساجد النهاردة بقت مشغولة بحاجة غير الدين والاخوة بقوا مشغولين والدعاء بحاجة غير الدين عشان كده بنقول اعادة الدعوة ان لازم نرجع للدعوة تاني مرة تانية ومن الف باء دعوة يعني من اول لا اله الا الله ع- عايز حق لا اله الا الله في قلبك الكلام ده قلته لما في خطبة سر لا اله الا الله لما قلت ان الناس الطيبين بعد 25 يناير بعد 11 فبراير كان 13 ولا 18 فبراير ايا كان بعد ما ربنا ازاح الظالم كل الناس فرحت وهيصت واجتهت اللي هيلاقي شغل واللي هيتجوز واللي هيلاقي شقة والمرتبات هتعلى بيحلموا مين منكم تمنى للا اله الا الله بعد ازاحة الظالم انت في قلبك اشتهيت ايه للا اله الا الله وددت لو ان كل هؤلاء الناس يعملون بطاعة الله وأن جسمي قرض بالمقاريض حصلت في قلبك اشتهيتها قلت بس يا رب الشريعة تحكم بقى وما شفت في الشوارع المتبرجات وما نسمعش عن مصانع خمور ولا محلات بيع خمور وما نشوفش اماكن مرخصه للزنا وما نشوفش وما نشوفش حصلت في قلبك ولا انت أين حق لا إله إلا الله المسائل دي محتاجة تجديد في القلب اسمك ايه يا عبد الله الواد عبد الله بيسأل عن الإخلاص الإخلاص يا ابني تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى يعني ايه عمرك حد علمك ازاي تغمض قلبك هي دي الاخلاص انك حين تع... والاخلاص يا جماعه خطر شرط صحه جميع الاعمال شرط بمعنى ان الانسان ممكن يصلي مئة سنة وفي الاخر يطلع ايه ما صلاش كان بيصلي رياء وسمعة او شهوة وحظ نفس ما صلاش فالاخلاص انك انت وانت بتصلي هو انت بتصلي ليه بتصلي ليه بصلي لأن الله أمرني بذلك بتصلي ليه؟ آه يعني وانت واقف كده رافع ايديك وهتقول الله أكبر تدخل في الصلاة التلفظ بالنية بدعة مش هنوي مش مش هنوي, مش هنوي بلساني لكن بيقع في قلبك يا رب أنا واقف هنا اهو عشانك انت بس لولا ان انت امرت مش اجي هنا ولا بتدخل في الصلاة على الغفلة هو ده الاخلاص الاخلاص ان انا لما افتح مصحف هقرأ ليه ان انا قلبي ما يبقاش يمين. عشان كده بقول ايه النية بقى لو انا حاطط كوبايه الميه دي قدامي الكلام ده قلناه 1352 مره ودي المره 1353 اظن والله اعلم يعني واحد حاطط كت- كوبايه الميه قدامه بيقول ايه نويت اشرب انا نويت ان اشرب نويت الشرب شرب ما حصلش وإنما عشان يشرب لازم يعمل إيه يشيل المية ويشرب هي دي اللي بيقولوا عليها بقى إيه انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له يبقى لو واحد وقف يصلي وقال مليون مرة نويت أصلي مخلصا لله الواحد مش هو ده النية ولا هو ده الإخلاص الإخلاص أن ينبعث القلب يا ابني إنك تحس إن في هنا حاجة في هنا قلب إنك تحس إن ده اتحرك عشان كده ربنا قال كده ان لازم تحصل في حركة الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت اضطربت تحركت امال هي ايه معنى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب انوي بس في حيلولة بينك وبين قلبك مش هيتحرك عقوبات عشان كده اللي ماشي في سكة الدين قاعد يتعلم ويخطب ويدي درس ويتنطط ويجري ويهزر ويضحك ويناقش ويجادل من غير قلب يبقى ما عملناش حاجة اوعى تفكر انك عملت حاجة ده جهل لازم قلبك ده انت حس ان هو اتحرك في قلب هنا بي بي بيتحرك بيتهز لازم في جسم بيأشعر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم انك تحس ان جسمك بيأشعر وشعر راسك بيشيل وقلبك بينتفض ويدق وانك انت حاسس ان روحك هتطلع ويغمى عليك لازم تحس بكده ما حسيتش يبقى ما عشتش ما رحتش ما عملتش لسه الجنة بعيد عليك لازم تشعر بهذه الحياة عشان كده لما يجي قلت لك المراحل بتاع قسوة القلب وبعدين الران على القلب وبعدين غلف القلب وبعدين أكن على القلب ساعة القلب ما يبقى يحصل عليه أكنة ربنا بيقول إيه ومنهم من يستمع إليك و وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا في أكنة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا الشاهد إن نسوا حظا مما ذكروا به ما بيعملش بالدين كله بينقي من الدين على مزاجه وعلى هواه ومن السنة اللي على مزاجه واللي على هواه ولا تزال تطلع على خائنة منه ولا تزال لا زال يا أساتذة بتفيد إيه الاستمرار جزا الله خيرا لا زال تفيد إيه ولا تزال تطلع على خائنة منهم لما يجي لي الواد عمرو ده ويقول لي انا عايز اتربى يا شيخ طيب يا ابني اترزي هنا اترزى عمرو كل شويه الاقيه بيلعب في التليفون كل شويه الاقيه خرج ماشي في الشارع كل شويه الاقيه بيتفرج على حاجه بيسمع حاجه بيكذب بيغتاب بينم بي ينام عن الصلاة ولا تزال تطلع تشوفها واضحة زي الشمس على خائنة هي الخيانة في طبعه هي الخيانة في دمه هي الخيانة دأبه وانا قلت والله اعلم أرجو ألا آثم إن اللي بيخون مرة بيخون دايما اللي داء الخيانة ما بيسلهاش على طول تلاقيه خاين والرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرمك يا حاج محمد يبدو ان احنا في شبرا ملناش غيرك عندنا واحد بيصلي على النبي في شبرا صلى الله عليه وسلم في وصف اهل النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم قنا عذاب النار في وصف أهل النار سيدنا النبي قال إيه وأهل النار خمسة ثم ذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه أقول تاني طب صلي على النبي أبو برنيطة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والخائن الذي لا يخفى يخفى من ألفاظ الأضداد اللي بتفيد المعنى وضد يخفى هنا يعني ظهر لا يخفى يعني لا يظهر لا يظهر له طمع وإن دق دق يعني إيه؟ صغر إلا خانة في ناس كده معلش انا لسه نسيت الاسماء عم الحاج فتحي عم الحاج ايه ابو سمير يا عم ابو سمير ما تقول لي اسمك ايه يا عم يا عم الحاج يونس ربنا يهديك يا عم الحاج يونس ويعافيك ويرضيك يا عم الحاج يونس تلاقي ناس كده س... ما انا بقول لك سيد تقول لي يونس امتى يونس لا ما اقدرش اتكلم عليك انت امامي يا عم عم الحاج سيد ده بتاعنا يعني راجل غلبان على قد حالنا صلي على سيدنا النبي عم سيد زيد النبي صلى على عم سيد زيد الصلاة على النبي عم سيد ربنا يعافيك ويرضيك يا عم سيد تلاقي ناس كده فيه آفة الطمع اسمه ايه طماع وانا كتير بقول ان في امراض اذا ابتلي الانسان بمرض المرض ده يعمل ايه يجيب الامراض كلها معاه في امراض كده والعياذ بالله يعني مثلا والعياذ بالله مرض السكر اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم اللهم عافي كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم اربط على قلوب المبتلين من المسلمين اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية تلاقيه لما يمرض بكده تلاقي المرض ده يأثر على عينه ويأثر على رجليه ويأثر على قلبه ويأثر على كذلك في الأمراض القلبية في أمراض كده زي مرض الكذب اللي تلاقيه كذاب حط جنب الكذب بقى ايه كل تلاقيه حرامي وتلاقيه نصاب وتلاقيه خاين وتلاقيه منافق وتلاقيه كل حاجة كذلك الطمع الطمع ده مرض خلي بالك يا دي يا سيد انت ها ايوه انت هو انت خلي بالك ان اللي تلاقيه طماع تلاقيه كذاب وتلاقيه نصاب وتلاقيه حرامي وتلاقيه قليل الادب وتلاقيه خاين وتلاقيه كل حاجه في ادم ايه طمع اللهم إنا نعوذ بك من الطمع الطماع الرسول بيقول عليه ايه لا يخفى له طمع وإن دق تلاقيه واقف بيشتري كيلو مشمش يروح سرق واحدة وحاططها في جيبه انت بتعمل ايه بتعمل ايه بس هتعمل لك ايه دي هو كده لا يخفى له طمع وإن دق تلاقيه بيبص على بنت صغيرة عندها 8 سنين ولا 9 سنين ايه ايه قذارة بقى هي دي ولا تزال تطلع على خائنة منه على طول كل شوية تلاقيه عمل له حركة رديئة من حرائق ليه قلبه قاسي هو ده سره هو ده سر ضياعه ان لما يبقى قلبه قاسي هيبقى خاين وهيبقى طماع وكل شوية يقع وممكن تلاقيه احيانا يقول ايه اللي انا بعمله ده ايه اللي انا فيه ده لكن هو ده طبعه عشان يخلص منه لازم يعالج قسوة قلبه اللهم رتب قلوبنا يا رب أذبه بالذكر لما نيجي نكلمه عن الذكر السادة طلبة العلم الكبار يقول لك يا عم ده بتاع العوام والمبتدئين احنا عايزين نتكلم في مسائل كبيرة لا الذكر مش بتاع المبتدئين وبتاع العوام ده يتصف به علية القوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ذكرا لله كان يذكر الله على كل أحيانه كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي إلى آخره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفضل الأعمال أكثرها ذكرا تتفاضل الأعمال يعني الصلاة تبقى أحسن من الصلاة الصلاة اللي أنت ذكرت فيها ربنا أكتر الصيام يبقى أحسن من الصيام الصيام اللي أنت ذكرت فيه ربنا أكتر الحج أكتر من أحسن من الحج الحج اللي ذكرت فيه ربنا أكثر وهكذا في كل الأعمال كل عمل ذكرت فيه الله أكثر فهو أفضل قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وهكذا لذلك أيها الإخوة ذكر ربنا العلاج في آخر الآية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين المحسنين ما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى علاج الهم ده كله النكد ده كله علاجه انك انت تبقى خاين انك انت تبقى طماع ان انت يبقى قلبك قاسي انك تحرف الكلم عن مواضعه ان تنسى الله علاج كل ده أن تستشعر أن تعبد الله كأنك كأنك تراه مشكلة كبيرة إن أكثر الناس حتى بعض الملتزمين منهم الموضوع ده بعيد عن ذهنه تماماً انه يشعر كانه يرى الله ان تعبد الله ايه كانك ترى ده مش كلامي ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانك تراه عمرك شعرت بدي اهي دي احد الاسباب التي تحرك قلبك ان تشعر كانك تراه في الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته عمرك حسيت دي وانت واقف تصلي حسيت أن الله ينصب وجهه إلى وجهك الله العظيم الجليل الكبير المتعال القهار القاهر حسيتها أن الله ينصب وجهه إلى وجهك وأنت بتصلي كان ارتجع في قلبك لو حسيتها لو استشعرتها لو حاولت تستحضرها لكن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر سمع الله الله أكبر والآخر خرج بره قدام الباب هنا أهو شاف واحدة ببنطلون بص عليه عملت ايه الصلاة دي صلاة عشان كده بقول الأمة دي ما بتصليش لو الأمة دي بتصلي صح ما كانش بقى ده حالها اطلاقا إن الله يحب المحسنين يا رب يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حبك يا سلام لو ربنا يحبك طب لو ربنا حبك تحتاج ايه تاني نفسك في ايه تاني لو ربنا احبك قول يا انت هو انت بتتلفت على مين ولا حاجة تاني اه هو انت ولا حاجة بس فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه يعني فبي يبصر فبي يسمع وبي يبصر بي بتوفيق الله بإعانة الله بتسديد الله بتيسير الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر هيسرك بقى هيسرك هتلاقي نفسك أمور الخير عندك ميسرة المعاني اللي احنا بنقولها دي معنى الإخلاص ومعنى الإخبات ومعنى الخشية ومعنى حضور القلب ومعنى الإحسان كأنك تراه هتلاقي المعاني دي ميسرة هي المشكلة الكبيرة ان بعض الشباب بيفكر ان المعاني دي تيجي بانه يذاكر ويقاوم فيها بنفسه لا يا ابني مش كده دي اسباب ولا يقيم هذه الاسباب ويرتب عليها نتائجها الا الله فاذا تعلق قلبك بالاسباب وكلك الله اليها مش انت عامل لي فيها بطل وعايز تبقى سني توكل على الله اجري فيها لوحدك لكن اذا انكسرت لله وذللت وخضعت هو يهبك قلنا ان هذه المعاني معظمها وهبي او على الاقل كلها بدايتها وهبي وتمامها كسبي وهب هبه من الله ان يمن الله عليك ويعطيك فلذلك ان الله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين أهل الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه كأنه يراه سبحان الله العظيم لما أوصى رسول الله صلى عليه سيدنا معاذ بن جبل قال اتق الله حيثما كنت لما رجع زوجته بتقول له فين الفلوس قال كان معي ضاغط كان معي ايه ضاغط آه انا عايزك تحس يا ابني طول حياتك ان في حاجة معك ايه ض... في حاجة بتضغط عليك مراقبة الله لما قال له اتق الله حيثما كنت قال ان معي ضاغط كان معي ضاغط فصارت زوجته تشكو عمر وتقول أرسل مع معاذ ضاغطا فعاتبه عمر فقال لا والله إنما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت التقوى تبقى ايه ضاغط عايز اختم قول لي خلص في ليلتك بس فكرتني كلمة ضاغط كلمة الرافعي في التقوى مش انتوا سمعتوها مني قبل كده ولا اقول طيب لما قال ايه ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع ربنا بيخلق في كل أمة في كل محلة في كل زمن في كل فترة في كل منطقة في كل أمة مجموعة من الصالحين لا تخلو منهم أمة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب هؤلاء الصالحون يخلقهم الله حجة على الخلق زي ما بنقول كده ان سيدنا ابو بكر الصديق لما يجي حد يموت له حد ويجزع نقول له ايه ده سيدنا ابو بكر لما سيدنا النبي مات ثبت ما تقولش ايه ما تقولش ما اقدرش تقدر سيدنا ابو بكر قدر اللي يجي يقول الأمة كلها بتضل أنا أروح فين نقول له الإمام أحمد الأمة كلها ضلت والإمام أحمد وقف وقال القرآن كلام الله اثبت وهكذا اللي يقول النهاردة نقول له سيدنا النبي صلي عليه صلى الركعة بخمس أجزاء تقول لي ما أقدرش نقول له الشيخ أسامة عبد العظيم قدر وهكذا دايما في كل أمة تلاقي الصالحين دول ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض الناس المتقين دول اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك يا رب لازم يا ابني لازم تشوف حد لازم تشوف حد من الصالحين لازم تشوف حد من المتقين لازم تشوفه وتقرب منه اسمع بقية الكلام بيقول ايه ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وترد الشيء من وهمه إلى أصله كما يفعل المرض كما الأمراض القوية تعمل بالعدوى في من لامسها أو قاربها فكذلك التقوى في هؤلاء ولن تصلح أمة للقوة إلا إذا وجد فيها هؤلاء الرجال يعدون رجالها بالقوة عمرك ما هتبقى راجل إلا لما تشوف راجل والراجل ده يعطس في وشك يعديك تبقى راجل معلش دي الحقيقة الحقيقة ان شبابنا نشأ فلم يرى نشأ شبابنا وعم طاير لوحده حين ترى زي بقول لك كده الراجل التقي ده تلاقيه منكسر مالك ما ماليش انا كويس قلت لكم شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني ربنا يكرمه بقول له ادعي لنا يا شيخ قال لي ادعي لك بايه قلت له ادعي لنا ربنا ينجينا من الفتن هي فين يا ابني الفتن دي فين الفتن الدنيا حلوة وزي الفل هو الراجل مش شايف فتن انت شايف في فتن يا لهوي كل بس هي كده سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لحذيفة حدثني عن حديث الفتنة سيدنا حذيفة قال له ايه قولوا ما لك انت ولها يا امير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا في ناس كده في الفتن ها أنت مالك ومالها أنت بينك وبينها حيطة في ناس كده عمرك شفت حد كده لازم تشوف لازم تشوف وتتعرف وتعرف ان لما تيجي الفتنة في ناس مالك انت ولا يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا بيقول له كأن في هيصة معدية من بره ايه في ايه يا جماعة لا لا يقول ده فتنة معدية وهو جوه بيذكر الله مش على طريق السكة دي تجد هذا الرجل التقي ان اول حاجة ايه تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض عارف لما يبقى واحد مريض وتقول له كل يقول لك ايه ماليش نفس صح كذلك التقي ده مش لما واحدة تعدي يعمل كده عشان ما يشوفهاش يغصب على نفسه يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله ده هو اصلا مالوش نفس بيقول اعوذ بالله ايه الاشكال دي هو مش الرسول قال كده العنوهن فإنهن ملعونات هو شايفها ملعونة هيبص على ايه بقى يا رب تفهموا يا رب تفهموا دين يا رب فهمنا وعلمنا يا رب تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وكما الأمراض المعدية القوية تعدي من لامسها أو قاربها فلن تصلح أمة للقوة حتى يوجد هؤلاء الرجال فيعدون رجالها بالقوة محتاج رجل من الصالحين يعديك عشان تبقى اخوتي انا احبكم في الله أرجو أن نخرج من درس الليلة ولو بشيء واحد وهو حق لا إله إلا الله في قلبك أن يرق قلبك أن تعالج قسوة قلبك ألا تصبر على الخبث في قلبك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجزي وشوقي مسرع عجزي